الآن
Ko bosni etkini men epto oy sari e emotna embiko e volente
Ελέης ο νημές, ο Θεός, ο βατήρο, βαντοκρατόρ, παναγέτριες, ελέης ο νημές. نشكرك ونباركك يا سيدنا الصالح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة المقدسة لتبارك اجتماعنا هذا ولتعطينا يا رب أن نخدم أمامك بالروح والحق بارك كل الحضور احفظنا في سلامك واغفر لنا خطايانا بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل مخييل والقديس العظيم ماري مرقس وبركة أباء البرية المقدسة وبركة هذا الصوم المقدس بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات تفضل استريح
طوبى للرحماء المساكين فإن الرحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم اصوم اصوم للنفس ثبات طوبى لمن صام عن الزلات زكايا خلود من كل ضربات ويرث ملكوت السماوات اطلبوا البر والملكوت ولا تفكروا في الكسوة والقوت فهذا مجيئه مثبوت والله عنده كل الخيرات بادر بالرحمة لكل أحد ولا تنظروا فيما باعود فإنه قيل لا تهتموا بالغد فالرزق مضمون فإنه وأكتب للرحمة على المساكين فمن الرحمة حل عليهم مقامهم في يوم الدين ويحل بروح يوسف حبوا عداكم بمودتكم واحسنوا إلى من يعيب غضاكم وصلوا لأجل من يطردكم واغفر لأخيك سبع سرف الموقف يوم زحمة أعطي صدقة تزداد نعمة فعلى الرحمة تحل رحمة طوبى لأهل البر والحسن الداوم فإن آخر ساعة يفرح فيها أهل الطاعة وأما المرتحل بغير بضاعة المساكين الرحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين اقرا بنعمه المسيح جزء من الانجيل المقدس من بشاره معلمنا يوحنا البشير في الاصحاح الخامس وده انجيل الاحد الخامس في الصوم المقدس اللي هو الاحد القادم اذا اراد ربنا وعشنا في معجزة شفاء مريض بيت حسدة أو اللي بنسميه المخلع أو الوحيد أو المفلوج وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة لها خمسة أروقة في هذه كان مضجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسر يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه كان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت فقال اليهود للذي شفي أنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك أجابهم أن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي فسألوه من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه والمجد لله دائما أبديا أمين احتفلنا بالأمس بعيد ظهور العذراء في الزيتون وده كان السنة الواحد وخمسين زي ما احتفلنا السنة اللي فاتت بمرور آه، خمسين سنة اليوبيل الذهبي على ظهور العذراء الظهور العظيم في كنيسة العذراء بالزيتون بالقاهرة ونحتفل يوم آه، سبعة إبريل بعيد البشارة اللي هو بكر الأعياد السيدية اللي هو من 7 إبريل لغاية 7 يناير العام القادم إذا أراد ربنا وعشنا يبقى التسع شهور اللي هي شهور الحمل زي ما اعتدنا إن احنا بنتأمل في أناجيل قداسات أيام الأحاد أو الأحاد وبنتأمل من خلال سؤال بتطرحه علينا كلمة الله أو من خلال آه، سؤال غير مباشر بنفهم ان ده في وسط السطور وسط آه، فصل الانجيل ولكن الاحد ده اللي هو الاحد الخامس السؤال فيه يعتبر من الاسئله الاساسيه جدا والانجيل بيدور كله حوالين سؤال واضح مباشر وموجه وقصير آه، القصه ان بركه بيت حزه زي كف اليد كده ده التصميم الهندسي بتاعها آه، الأصابع هي الأروقة الطرقات اللي كان مطروح عليها الناس واللي ما بين الأصابع هي المية هي البركة عشان كده بيسموا كتير بره المستشفيات باسم بيت حزة أو بيت الرحمة كلمة حزة معناها الرحمة وزي ما فصل الإنجيل بيقدم لنا بيقول ان كان مضطجع ناس كتير وجه المسيح وشافوا له سنين كتيرة وابتدى يسأله هذا السؤال الجوهري هو لم يسأل المفلوج او الوحيد او المخلع او مريض بركة بيت حزة المشهور هو يسألنا هذا السؤال السؤال ده متوجه لنا احنا وزي ما حضراتكم عارفين ان الاسبوع اللي فات كان السامرية والاسبوع اللي بعد اللي جاي هيبقى المولود اعمى والتلات احاد دول مرتبطين بالماء بالمية السامرية المسيح يقابلها عند بير المية والنهاردة آه، بركة مية بركة حزدة وفي اسبوع المولود اعمى آه، بيروح يغتسل في بركة سلوام ولأن الصوم الكبير كان مجهز كبرنامج لإعداد الموعوظين عشان كده بنيجي يوم حد مولود أعمى ونسميه حد التناصير إنهم ينالوا نعمة المعمودية في المية عشان كده الكنيسة اختارت الأحاد مرتبطة بموضوع المية ولما جه السيد المسيح بيسأل السؤال ده اوعى تجعل هذا السؤال بعيد عنك يعني كأنه مش موجه ليك أتريد الله عندما خلق الإنسان خلق له الإرادة والحرية خلق فيه كل واحد فينا يعمل اللي هو عايز يعمله وخلق الحرية دهيت علشان يستخدمها صح وكانت أول وصية تعتبر كأنها وصية صوم فالله عندما تكلم مع آدم تاكل من كل حاجة ما عدا الشجرة دي يعني صوم عنها لكن ما قدرش يضبط الصوم ما قدرش يضبط صومه وكسر الوصية وكانت إرادته ضعيفة والإرادة الضعيفة دي هي اللي بتضيع الإنسان ف البداية أن الله لا يتدخل في إرادة الإنسان أنت حر أنت حر لكن يا ترى أثناء مشوارك الروحي إرادتك حاضرة موجودة طيب لما قابل هذا الإنسان قال له كده أتريد أن تبرأ يعني سؤال منطقي غريب واحد عيان ومرمي على البركة آه، هيكون عايز ايه قال لا لو دققنا في السؤال ممكن ان يكون عنده حاجات تانية لقاها احسن احسن من وجهة نظره يعني يعني مثلا واحد استحلى الخطية او استحلى النومة دي خلاص ووصل لدرجة من درجات الكسل الشديد أو أنا قاعدين قاعدين الناس اللي رايحة واللي جاية بيعطفوا عليا بأي حاجة وخلصت القصة وها أيام بنقضيها وتنتهي حياة الإنسان ممكن يكون كده ممكن يكون إنه آه، شخص اهتم بأمور أهم من صحته يعني مثلا ممكن يكون بيفرح بعطايا الناس البسيطة ده يعطف عليه بقرش وده بقرشين العطايا البسيطة دي مفرحاه ومنسياه أمور الصحة وخلاص الأمر الثالث أنه ممكن يكون فقد رجائه في الشفاء يعني مفيش شفاء واحد بقاله سنين وسنين وسنين ويعدي عليه آه، أيام ونهار وليل مفيش مفيش رجاء فخلاص فقد آه، ووقع في هوة اليأس أو وصل لدرجة قال بقى خلاص هي يومين هنقضيهم وهنموت وهنسيب الأرض خلاص يعني مفيش داعي الواحد يدور على حاجة تانية وتاخدوا بالكم بين السؤال وبين طول مدة الإنسان المريض ده 38 سنة يعني هل أنت بقى طبعا 38 سنة دي يعني تقريبا نص الس- آه، نص العمر مثلا هل أنت مازال عندك إرادة برغم طول الخطية إنك تبقى كويس إنك تنال الصحة سواء الجسدية أو الروحية بيسألوا السؤال ده ومنتظر الإجابة الإجابة متوقعها تكون إيه أيوة أنا آه عندي إرادة أنا عايز أقوم لكن هذا الإنسان المريض أجاب بإجابة إنسانية بالغة لما رد وقال ليس لي إنسان شوف كده يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة والمنظر ده بيحكي حال الإنسانية يعني ايه حال الإنسانية الإنسان اللي كان مطروح على البركة ملوش قرايب ملوش معارف ملوش جيران ملوش أسرة ملوش حد من نفس البلد اللي هو منها مفيش وهنا يحصل تعارض بين حاجتين المكان اللي موجود فيه اسمه بيت الرحمة والناس اللي حواليه ما عندهمش رحمة لا وشوف الاحتياج بتاعه في بساطته لما بيقول كده ليس لي انسان يلقيني في البرك يعني الزقه دي يا القساوه تملكت على قلب الانسان فممكن الانسان فينا يكون واحد من اللي رايحين وجايين قدام احتياج انسان ولا يعير اهتمامه خدوا بالكم احنا مش بنتكلم على المريض بس وعلى الناس اللي كانوا في البركة ما البركة دي زي مستشفى فيها ناس رايحة وجاية فهنا تظهر صورة قوية جدا لطبيعة الإنسان مفيش إنسان عبر 38 سنة شاف الراجل العيان المرمي على الأرض ده يزقه الزقة دي هل اختفت الرحمة من قلوب البشر هو ده سؤال وسؤال لنا برضه أتريد أن تبرأ عايز يعني أنت في نيتك أو احتياجك إنك تنال شفاء هل بتفكر في الصحة أرجو أنكم تلتفتوا إلى حاجة مهمة جدا أحيانا لما بنزور مريض نكلمه على المرض ما نكلموش على الشفاء واخدين بالكم يعني يبتدي ايه الواحد يتكلم وياه عيان ايه والدكتور قال لك ايه والتعب بيجي لك امتى يتكلم على المرض ومش بنتكلم على الحال بتاع الشفاء اول حاجة حطها قدامك ان بيت حسدة بيت الرحمة كان بلا رحمة وسادت فيه روح الأنانية يا ترى ده سؤال لينا يا ترى انت واحد من الناس اللي كانوا داخلين وطالعين في البركة وبصحتهم ولا تتأثر مشاعره سؤال الحاجة التانية انه ده كان وقت عيد ووقت عيد طلع المسيح لغاية أورشليم وقابل الراجل بعد 38 سنة 38 سنة بلا شفاء وبلا فرحة الأولانية بلا رحمة المرة دي الناس كلها فرحانة أو الناس اللي بتنزل وبتطلع بتقوم كويس وبالمناسبة البركة دي زي ما الكتاب بيقول إن ملاك بيحرك المية فيعطيها قوة شفاء وبعض المفسرين بيقولوا البركة دي كان فيها نبع مية باطني بيصور أو يفور كل فترة وهو في فورانه ده بيطلع بعض المواد الكبريتية أو المواد الكيماوية اللي بتساعد في شفاء بالذات الأمراض الجلدية البعض بيقول كده لكن بحسب تعبير الكتاب الملاك اللي بيحرك المية نفسها يمنحها قوة آه، علوية بتساعد في الشفاء فكان هذا الرجل بلا فرحه وحاله صعب وممكن تقولوا كده اللي بنسميها في الطب بنقول عليه hopeless case واحد مالوش خلاص أمل والأطباء رفعوا ايديهم من علاج هذا الرجل الأمر الثالث والأخطر إن هذا المريض كان متروك متروك محدش معبره أحيانا نقع في خطية لا نعبر الإنسان البعيد أو الإنسان الخاطئ ومتروك وعشان كده بتسميه الكنيسة أحيانا الوحيد مفيش حد وياه وأحيانا نسميه المخلع طبعا 38 سنة من الرقدة آه، مفاصله مفيش حركة مفيش رياضة مفيش عضلات مفيش حاجة خالص فكان هذا الرجل بلا أمل وعشان نكون في دقة في التعبير أنه بلا صحبة مفيش حد حواليه خالص طبعا ما كانوش اخترعوا نظام التمريض زمان ونظام ان يبقى فيه ورديات او نبطشيات او شفت كده من ناس تيجي تسأل مفيش الكلام ده خالص خد بالك بلا رحمة وبلا فرحة وبلا صحبة ايه الحال الصعب ده زي ما ذكرنا في الأسابيع الماضية ان قلب الصوم الكبير هو الأربع أحاد الابن الضال السامرية المخلع المولود أعمى قبليهم أسبوعين الاستعداد والتجربة وبعدهم أسبوعين الزعف والقيام فده قلب الصوم وقلب الصوم هو قصة واحدة بس على أربعة مشاهد المشهد الأول اسمه الاختيار بتاع الابن الضال والمشهد الثاني اسمه التكرار بتاع السامرية والمشهد الثالث بتاعنا النهاردة اللي هو المخلع اسمه مشهد الاستمرار 38 سنة والمشهد الرابع اللي هو اللي بعد كده في الحد السادس اللي هو المولود أعمى بنسميه مشهد المرار إنسان ولد أعمى هذه المشاهد تحكي حال الخطية الابن الضال اختار مرة وغلط ورجع نشكر ربنا السامرية ثلاث أربع مرات وغلطت ورجعت هنا 38 سنة بس أعلن أن له إرادة في الصحة وعايز وعايز يمكن ده يشبه الكلمة اللي قالها الابن الضال لنفسه ورجع إلى نفسه قال ده ايه اللي بيحصل فيا ده اقوم واذهب الى ابي فهنا في المرحلة دهيت بتاعة الإنسان المخلع ماذا يحتاج بعد الحال المؤلم اللي هو فيه ده هو كان يحتاج الإله الذي بلا خطية ويحتاج لمن يرفع عنه هذه الخطية طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كان في ربط في العهد القديم ما بين الخطية ما بين الخطية وما بين المرض لو خطية الإنسان كبيرة يجيله مرض تقيل لو خطية الإنسان صغيرة يجيله مرض خفيف وده تعبير عن طول الزمن اللي عاش فيه الإنسان في الخطية ويأتي السؤال اللي بيرن في قلب وفي ودن كل واحد أتريد أن تبرأ هو أنت عايز هو أنت عندك رغبة صادقة جواك ولا أيام عايشينها وخلاص ولا هو يعني أنا كويس ما فيش حد أحسن مني ويعني لو دورت في حياتي هلاقي نفسي كويس خالص وماشية الأمور حالك إيه هذا الرجل الذي يمثل الإنسان الذي يطلب التوبة اتميز في حياته بثلاث علامات مهمة قوي أول حاجة وجود الرغبة الرغبة أو الإرادة وجود إرادة جواه هو عايز عايز بس ما عندوش الفرصة عشان كده المسيح عمل وياه المعجزة ومعجزة آه، بيسموها معجزة ثلاثية الفعل قم واحمل وامشي ثلاث أفعال ما يمشوش ويا الحال المريض بتاعه عنده رغبة من الحاجات المهمة في حياة الإنسان وجود إرادة أن يكون أفضل باستمرار أو ما نسميه بيسموه في الكتب بقى العادية إرادة التغيير وأظن حضراتكم كلكم سمعتوا كده فلسفة آم، قالها اليونانيين قال لك إذا أردت إصلاح العالم ها، فابدأ بنفسك إصلاح العالم ابقى غير نفسك فالتوبة هي تغيير النفس ولأن الحضور النهاردة عدد كبير من الآباء اللي بيبتدوا خدمة الكهنوت الصورة دي لازم تكون واضحة قدامك باستمرار والمسيح يقول كده جئت ليكون لهم ها حياة وأفضل يعني لازم الواحد يكون عنده باستمرار إرادة التغيير بس في حياته في حياته ممكن الواحد بعد ما يقدم في الكهنوت سنة واثنين وثلاثة خلاص بقى اعتدنا وبنعمل كده والناس عرفتنا وبتسلم علينا وبنزورهم في البيوت ونفتقد وخلص بقى القصة لكن في واحد متجدد واحد دائما عايز يكون أفضل ويكون أحسن وده السبب ان الكنيسة بتدينا فترات أصوام لأن كل فترة صوم هي فترة تتيح لنا التغيير وتتيح لنا تقوية الإرادة وإلا حياة الإنسان أخش صوم وأطلع من صوم زي ما أنا وده الحكمة اللي موجودة في كنيستنا وفي فترات الأصوام الطويلة حتى الأصوام الأسبوعية الأربع والجمعة بنفس الطريقة الأربع الخطية خاطئة جدا الجمعة احتياج الشديد إلى خلاص المسيح ويتكرر عشان الإنسان ما ينساش فأول حاجة في هذا المريض هي الإرادة والرغبة وحضورهم رغم الزمن الطويل اللي قضاه مطروح على الصفة الثانية أن هذا الرجل المريض كان عنده طاعة وتسليم طاعة طاعة مجرد المسيح يقول له وأرجوكم تتخيلوا الأمر ده بمشاعركم هو عايش وحاله هذا الحال الرديء وبعدين بيجي له واحد بيقول له قوم احمل سريرك وامشي احمل سريرك ايه طبعا السرير مش زي السرير اللي بيبقى موجود او اللي في ذهننا ده عبارة عن فرش على الارض فرش على الارض اعتبرها المسيح سرير يلفها ويشيلها ويمشي تتخيلوا ان الرجل ده يروح قايم وعلى طول عامل كده في حين لو واحد تاني يقول لك مش قادر لو عيان كده بقاله مثلا راقد بقاله ي- اسبوعين ولا حاجه يقول له طب جرب نزل رجلك طب حاول تقف طب الخطوات اللي بنشوفها ده ايه قم فكر القيامه زي ما بنصلي في كل يوم ونقول قوموا يا بني النور في تسبيحة نص الليل قم واحمل عشان تمام الصحة هو قال له شيل سيرك عشان يعني مش هيتعكز على حد وامشي اللي مطروح بقاله السنين دي يمشي فكان عنده طاعة وتسليم كان ممكن يعتذر يقول له ده انا راقد طب الاول يعني اقوم كده على مهلي طب اتمشى لا ده على طول استمع الى الامر الالهي وقام وحمل سريره ومشى الامر الثالث بقى ان هذا الرجل كان رجل شاكر ويحمد آه، وضعه بس لم نسمع عليه انه متذمر او يعني بيشكي ضيق الحال وضيق الدنيا وما صنعته فيه برقة شديدة يقول يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بينما بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر رقيق الحال يعني ممكن نقول بلغتنا كده وحتى نقولها بين قوسين إنه راجل راضي راضي مش متذمر أحيانا الإنسان الراضي والشاكر يكون حياته أكثر سهولة من الإنسان المتذمر اللي هو عمال يشكي على طول اللي مش عاجبه حاجة ويعني ممكن يقعد يشكي قسوة المرض وقسوة الأيام وقسوة الناس ما قالش الحاجات دي كلها وقالها بمنتهى الرقة لشخص المسيح المخلص والشافي لازم نعرف كده أن الحياة مشاركة بين أمرين مشاركة بين نعمة الله من فوق ومشاركة بين إرادة الإنسان من الداخل حياتنا كده مشاركة ما بين نعمة الله التي يسكبها علينا وإرادة الإنسان الداخلي الإرادة دايما يشبهوها بالوعاء كونتينر وعاء اللي ممكن ناخد فيه نعمة الله إذا لم تكن عندك هذه الإرادة مش هتتمتع بنعمة ربنا زي واحد عطشان والمطر كتير يقول له هات وعاء وخد المطر ده خد مية المطر استخدمها اشرب منها استخدمها استخدامات كتيرة الإرادة إرادة الإنسان هي الوعاء الذي يتقبل فيه نعمة الله إرادتك عشان كده دايما نقول ليتقدس اسمك لتكن مشيئتك ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك عايز يا رب أنا من نعمتك وأنا جاهز أهو أنا جاهز كي ما أنال هذه النعم الكبيرة المشاركة في كل أمور حياتنا بين نعمة الله من فوق التي يسكبها في كل صباح وبين إرادة الإنسان اللي بتقف عشان كده لما بنيجي نصلي بنرفع ايدينا كده اللي هو انتظار حاجة جاية فبنرفع ايدينا فوق كده ومنتظرين عطايا الله ودي ح- شكل من اشكال التسليم وده السبب ان احنا لما بنعمل في كنايسنا بنعمل منارتين المنارتين دول هو كيان الصلاة فالكنيسة مبنى طبيعة عمله هي الصلاة أساسا بيتي بيت صلاة فبنعمل المنارتين دول تعبير عن حياتنا وقوتنا واللي عايزينه هو فكر النعمة ونزول النعمة ومن خلال أوقات الصلاة المسيح إلهنا هو المتحنن جدا المتحنن على الإنسان ومتحنن على هذا الإنسان المريض وزي ما تحنن عليه وصنع المعجزة وكانت يوم سبت وبفكر ضيق سابوا صحة الراجل وسابوا 38 سنة وسابوا طرحته على آه، البركة بدون أي أمل ومسكوا في حاجة واحدة إزاي المسيح يعمل شفاء يوم السبت ده ضروري يكون خاطي ضروري يكون بالصح ده كسر الناموس وهذا العقل الضيق أو القلب الضيق يتعب الناس يتعب البشر ولو كان طبعا الكتبة والفريسيين دول كانوا قادة للشعب كانوا قادة بس للأسف كانوا أصحاب عقول ضيقة للغاية سابوا القصة وسابوا الإنسان الذي نال الصحة ومسكوا في حاجة واحدة إزاي يعمل المعجزة يوم سبت وهنا بقى علامة استفهام كبيرة خالص على آه، هؤلاء كيف يقودون وكيف تكون رؤيتهم للأمور بالصورة المعكوسة دي بالصورة اللي هي ما فيهاش خير الإنسان اللي قدامنا الحاجة التانية اللي بنشوفها في شخص ربنا يسوع المسيح وهو بيقابل هذا المريض أنه يستجيب على الفور يستجيب على الفور بل يستجيب يستجيب بمجرد ان احنا بنعلن احتياجنا للحاجة الاحتياج يعني هنا الانسان ده قال له ليس لي انسان قال له طب قوم احمل سايق ويمشي ما حققش في الامر والله ايضا يستجيب معنا في التوقيت المناسب لنا يستجيب آه، انا حكيت مرة حكاية عن آه، كانوا اشتروا كنيسة من طائفة أخرى والكنيسة اللي عندهم دي كنيسة صغيرة طولها ستة متر ففكروا أبونا اللي بقى مسؤول عن الكنيسة إنه يتقدم للمسؤولين يقول لهم يعني نطولها كمان ستة متر عمل إجراءات ورسومات وقدم الحكاية دهيت ومرت شهور كتيرة وقالوا له طلبك مرفوض فأبونا اتاخد شوية بعد سنة قال طب أعمل محاولة تانية يمكن يكون حد اتغير مسؤولية اتغير ولا حاجة عمل الطلب وقدم فوجئ ان طلبه برضه اترفض تاني اترفض فبقى واقف قدام الله يصرخ ويصلي يا رب ستة متر كتير عليك ستة متر كتير عليك ما هو الناس محتاجة فجاله خاطر وهو بيصلي خاطر مش منطقي قال له ما هو عشان انت قدمت ستة متر مش موافقين خليها 15 متر ولا 20 متر وجرب فرجع كده العقل وقال اذا كان الست ما وقفوش عليه ال 15 هيوافقوا عليها آه، منطقيا لا لكن عمل كده عمل وقدم وبصلواته وخلال شهرين كان في موافقة على الموضوع القصة بتقول ان الله يستجيب بس المهم نعبر عن داخلنا عن الاحتياج فعلا زي بارتيماوس الأعمى يا رب يا ابن داود ارحمني يا ابن داود وعايز أعمل لك إيه أريد أن أبصر أريد أن أبصر يعبر الإنسان على احتياجه زي كده أب بالجسد يجي ابنه ولا بنته يقول له بابا هات لي حاجة حلوة وانت جاي فالاب يقول له عايز ايه بالظبط يقول له انا عايز كذا يوم الاب يجيب الحاجه ديت وهو في ملء الفرح وهو بيقدمها لابنه اللي محتاج الشيء ده الخلاصه ان في العهد القديم كان عهد تحريك الماء بالملاك كان عهد ناموس موسى وكهنوت هارون والبشر لا يشفي في العهد الجديد عهد حضور المسيح ومجيئه عهد النعمة والخلاص والحاجة إلى واحد وهو المخلص الذي يستطيع أن يعطي الشفاء والصحة للإنسان السؤال اللي لازم يتردد في ذهننا أتريد أن تبرأ وخدوا بالكم في جمعة ختام الصوم يجي آه، انذار المسيح الشديد يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها خد بالك كم مرة أردت وإيه ولم تريد نفس الحكاية أتريد أن تبرأ وده سؤال في رحلة الصوم الكبير أتريد أص- أن تبرأ سؤال لكل واحد فينا وسؤال خاصة لما تكون في خطية مسلطة على الإنسان والسؤال ده هو سؤال يتجدد من عام إلى عام وزي ما تأملنا في الأيام اللي فاتت أو ال- الاجتماعات اللي فاتت إن الأسئلة كتيرة بس في فصل الإنجيل ده يعتبر سؤال أساسي في البنيان الروحي للإنسان نقف قدام ربنا قول له يا رب أريد أن أبرأ وأريد بالحقيقة وأريد من قلبي إن حياتي تكون جديدة وإن حياتي تتغير الضعف الفلاني أنت عارفه أنا يا رب عايز أبعد عنه وعايز أتقوى عايز أقوم وأحمل سريري وأمشي بعيد عن هذا الضعف وبعيد عن هذا المرض ويرفع الإنسان قلبه برغبة صادقة ويستجيب الله في الوقت المناسب السؤال لنا كلنا وما تخليش القصة وجمالها ان واحد عيان وقام بعد السنين الطويلة ينسيك السؤال اللي موجه لقلب كل انسان فينا يعطينا مساحنا ان تكون ارادتنا حاضرة وحاضرة حضور حقيقي هو من القلب وبيها نقدر نمجد الله وتكون هذه الإرادة قوية على الدوام في حياتنا وفي مسيرتنا الروحية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
Kenikai, Kristus Jonas son Jonon, Amin Tenor Shevolin Goyim Mot Jehoven Shon, Sisus Be Christus, Et Avernes Deviner Egor Nehmen Ehone Mehmen Egor, Shem Tefsotem Chemnen Novi Sot Yemon Lord, my man, Arkichiet, Heres, and Moises, Demet, Uimet, Demet,
Met Chelo Yente Yaakov Ben Ogen Ahin Tema Sosa, Sot Bente David, Tiso Feya Ente Solomon, Bebnev Man Barakliton Fe Etaf Eje, Mi Apostolo, Shoisaf E Areb, Onchem Ebtaho Erat Fem Beniot Etayot En Arshiref, Baba Avatawadros, Nem Beniot En Ebiskobos Avasarababon, Nem Beniot En Ebiskobos Nietki, Joycenset if Arieb on Chemip Taho Erat Fem Beniot Hittay Rabbine men halmsio en heri en ikon en tefsevejo en no gajiti rusabasit en no et shalav genkon Tobe be Christos ereye gontefkan en novinane volchen oherini katabek nishtenai kirie leison
ليتراءف الله علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيسة أربعة عينتين المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذا النهار هذه الليلة وبركة آباء البرية المقدسة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم